الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا خلاص بدأت شمس رمضان تميل إلى الغروب مضى ثلثي رمضان وأوشكنا على الدخول في الثلث الأخير من رمضان الثلث الأخير دايما هو الثلث اللي بيبقى كل البركات ثلث الفتوحات ثلث الفتح من الله سبحانه وتعالى زي الثلث الأخير من الليل كده وقت تنزل الله تنزل الملك سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كذلك أيضا الثلث الأخير من رمضان ثلث الخيرات ثلث البركات ثلث العتق من النيران ثلث فتح ربنا سبحانه وتعالى لكل الناس هذا الثلث اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرجو فيه الخير من الله سبحانه وتعالى كانت إذا دخلت العشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان في غير رمضان كان يقف على قدميه حتى تتورم هاتين القدمين يا ترى طب في رمضان كان بيعمل ايه اسأل نفسك بقى في الثلث الاخير من رمضان ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع احيا الليل احياه بالصلاة احياه بالقرآن احياه بالذكر احياه بالاستغفار الثلث الاخير من رمضان كله خيرات الثلث الاخير من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيخرج فيه للاعتكاف ينسى الدنيا ياخد الدنيا كلها ورا ظهره طب ده هو اصلا الدنيا بالنسبه للنبي لا ما كانت تمثل في حياته شيء ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلق الدنيا طلاقا بائنا علشان يخلو بربه سبحانه وتعالى نخش المعتكفات خلاص يا جماعة زمان كنا بنخاف من المعتكفات الامن ومش عارف ايه وايه وايه كانت الناس زمان بتخاف من المعتكفات دلوقتي خلاص الحمد لله روح اعتكف اعتكف في مكان ما يكونش حد عارف حد عارفك فيه علشان تخلو بربك تبارك وتعالى تخلو بربك سبحانه وتعالى الثلث الاخير من رمضان ثلث الخيرات ثلث البركات الثلث اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان هو واهله الكل يتعاون على طاعة الله الكل يتعاون على القرب من الله سبحانه وتعالى كيف تتعامل مع الله في الثلث الأخير من رمضان تقتل نفسك عبادة تقتل نفسك قرب من الله سبحانه وتعالى انت بقالك عشرين يوم عمال تدرب نفسك على القيام في هذا الوقت بقالك عشرين يوم بتأهل نفسك للدخول على الثلث الأخير من رمضان علشان كده النهاردة احنا محتاجين نعرف كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وبخاصة ليلة القدر ليلة القدر هو يعني ايه اصلا ليلة القدر يعني ليلة القدر لها ثلاث معاني اما من القدر العظيم اي الرفعة لان العمل فيها عظيم القدر والشرف عند الله سبحانه وتعالى وكل انسان هيجعل هذه الاوقات في طاعة الله تبارك وتعالى قدر عظيم قوي عند الله سبحانه وتعالى او او لانه يقدر فيها كل شيء يقدر فيها كل شيء تكتب فيها كل المقادير التي هي خاصة بالعباد او القدر بمعنى التضييق ومن قدر عليه رزقه لأن الأرض تزدحم في هذا الوقت بالملائكة التي تتنزل في هذا الوقت يا ترى من الذي سيوفقه الله سبحانه وتعالى لهذه العشر مين اللي ربنا هيوفقه للثلث الأخير من رمضان اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه للثلث الأخير من رمضان هو اللي قاعد من أول رمضان عمال يقول يا رب وفقني ليلة القدر يا رب أعني على ليلة القدر هو ده اللي ربنا هيكرمه بليلة القدر وهو ده اللي ربنا هيسر له أمر ليلة القدر وهو ده اللي ربنا هيقذف في قلبه خد بالك هي دي ليلة القدر مين اللي ربنا هيوفقه للقيام في هذه الأيام اللي من أول رمضان بيقوم اللي ما كانش أبدا بيتوقف قيامه على مسألة القيام مع الإمام في التراويح لا ده كان بيقوم كمان لوحده لما بيرجع في البيت مين اللي ربنا هيوفقه في ليلة القدر اللي ربنا هيوفقه في ليلة القدر مش اللي كان بيدور على مسجد يخطف ال 11 ركعة في نص ساعة لا اللي ربنا هيوفقه ليلة القدر اللي من اول رمضان بيصلي في مسجد بيتقرأ فيه بجزء كامل في الصلوات مين اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه ليلة القدر اللي ربنا هيوفقه ليلة القدر اللي شغل قلبه وشغل حياته وشغل دنيته كلها انه لازم ياخد ليلة القدر ويكسب ليلة القدر ويفوز بليلة القدر ولا يمكن ابدا ان واحد ربنا سبحانه وتعالى يرى منه من اول رمضان انه تعب واتبهدل قيام وصلاة وعبادة وطاعة وقرآن وذكر وربنا سبحانه وتعالى لا يعينه على ليلة القدر ابدا والله لا لا لا ده ربنا هيوفقه ده ربنا هيوفقه ليلة القدر طب يا ترى اللي كان مقصر شوية في العشر الاواسط من رمضان ممكن لا يدرك ليلة القدر هقول لك اذا بدأت من النهاردة صح اذا بدأت من الثلث الاخير من رمضان صح ان شاء الله ربنا كريم وربنا يعطيك ان شاء الله طب ده انا بقالي 20 يوم عمري ما عملت حاجه لان اصحابي كانوا شاغليني في في الكوره ودورات رمضان والمسلسلات انا عايز ارجع لربنا في العشر الاواخر ممكن ربنا يقبلني ربنا كريم ربنا سبحانه وتعالى عظيم هيقبلك ولكن ارجع انت ارجع بصدق وعلى قدر ما هتكون صادق مع الله ربنا هيصدق معاك ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت هعيدها تاني دي هعيدها تاني وعلى قدر ما هتكون صادق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سيصدقك كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله الإنسان لما يصدق مع الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما أراد ارجع انت للعشر الاواخر للثلث الاخير من رمضان بثقه في الله بيقين ان ربنا هيقبلك بيقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيعتق رقبتك من النار بيقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ان شاء الله تبارك وتعالى طب ليله القدر ليله القدر دي هعرفها ازاي لها علامتين العلامه الاولانيه علامه نفسيه روحيه وهذه لا يعطيها الله إلا للناس اللي أنا قلتهم دلوقتي الناس اللي قضت حياتها كلها طاعة لله سبحانه وتعالى الناس اللي خدت طولتين رمضان الأوائل في عبادة وطاعة وقرب من الله الناس دي ربنا بيقذف في قلوبها خدوا بالكم النهاردة ليلة القدر وتلاقي ربنا بيفتح عليه في هذه الليلة فتوحات لم يفتحها عليه طيلة الأيام الماضية كلها فتلاقيه ما شاء الله زي ما السيدة عائشة كانت بتقول كده ايه يا رسول الله ماذا افعل اذا وفقت لليلة القدر اعمل ايه اذا وفقت لليلة القدر ربنا وفقني وقال لي هي دي ليلة القدر وقع في صدر وقلبي ان هي دي ليلة القدر يبقى دي العلامة الأولانية شيء إحساس روحاني ربنا سبحانه وتعالى يغضب في قلبك الأمر الثاني علامات ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الليلة ولكن بعد هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة الجو فيها معتدل ما شاء الله لا حر ولا برد تصبح الشمس يومها صفراء نقية صفراء نقية وفي رواية لا شعاع لها ما شاء الله يعني الكلاب لو ما هوهوتش يبقى هي دي ليله القدر يا عم ده كلام باطل اصل السحابه مكتوب فيها مكتوب عليها الله يا جماعه سيبونا من الكلام ده اصل في واحد شاف حلم امبارح ان الليله النهارده ليله القدر سيبونا من الكلام ده هي دي العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا طب يا شيخ بسرعه نعمل ايه وهي ليله القدر هتكون الليله رقم كام النبي ما قال لناش ولكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث تقول لنا ان ليله القدر تيجي من يوم 21 لحد يوم 30 يعني مش في الليالي الوتر بس ممكن تيجي في الليالي الوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في اخر عشر من رمضان وفي رواية التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ممكن تيجي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان 21 23 25 27 29 وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في آخر ليلة من رمضان آخر ليلة في رمضان هي ليلة 30 التمسوها لثلاث بقينا من رمضان آخر ثلاث ليالي ليلة 28 التمسوها لخمس ليلة 26 وهكذا يعني انت عايز تقول ايه عايز اقول ان ليلة القدر ممكن تيجي في الليالي الزوجية وممكن تيجي في الليالي الفردية طب انا اعمل ايه اقول لك تعمل ايه الثلث الاخير من رمضان بقدر المستطاع انت عارف احد الصحابة وهو انس بن النضر اللي كان بيقول لئن احياني الله فشهدت مع النبي مشهدا ليرين الله مني ما اصنع انا عايزك دلوقتي تقول كده ان شاء الله الثلث الاخير من رمضان ليرين الله عز وجل مني ما اصنع خلي ربنا سبحانه وتعالى يرى منك ما يرضى به عنك ليلة واحدة تفرق في حياتك كلها ليلة واحدة تفوز بها بالجنان ليلة واحدة تفوز فيها بالحور العين لا لا لا سيبك من كل ده ليلة واحدة تفوز بها برب راض عنك غير غضبان ودي كفاية قوي علينا ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا اكد على المعنى ده ان ليلة القدر ممكن تيجي في ليالي زوجية وممكن تيجي في ليالي فردية طب يا ترى كيف اتعامل مع الله في ليلة القدر اول حاجة اول حاجة الدعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى فالملائكة في هذا الوقت قد نزلت وملأت الأرض لتؤمن على دعوات الناس تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سبحان الله تنزلت الملائكة بعدد رمل, السم... بعدد رمل الأرض الم... الأرض ازدحمت بالملائكة وهذه الملائكة قد حفت الناس علشان لما الناس تدعو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تؤمن على هذه الدعوات فيستجيب الله سبحانه وتعالى اجعل كده جزء من الليل ليه واحد الدعاء يا رسول الله ماذا أصنع إذا وفقت لليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اتنين الصلاة انك تداوم على الصلاة انك تداوم على الصلاة تبقى ليلة القدر كلها قيام لا تترك فيها لحظة الا وانت قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كذلك ايضا الاعتكاف انك تكون في المسجد موجود في المسجد في هذه الليلة المش متيسر له انه يعتكف العشرة ايام يعتكف هذه الليلة ويبقى هذه الليلة يدعو الله سبحانه وتعالى عايز اقول لك قسم ليلك من النهاردة خلاص الليل هيتقسم عندي لصلاة لذكر لقراءة قرآن هات صلاة تسبيح اقعد اقرأ قرآن اقعد اتصل على ذوي الأرحام هاتهم معاك المسجد وهكذا من النهاردة نعمل الجدول بتاعنا بإذن الله لمسألة قيام ليلة القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى وإحنا خلاص أوشكنا على الدخول على الثلث الأخير من رمضان أنه يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته أنه يوفقنا أن إحنا نكون من الفائزين بليلة القدر وأسأله سبحانه أن يخرجنا من هذا الشهر الكريم خلاص اعتقت رقابنا من النار لأن دي أملنا نخرج من الثلث الأخير وربنا خلاص رضى عنا وساعتها بالفعل نكون عرفنا ازاي نتعامل مع الله وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الجزاء بالعتق من النيران والفوز بالجنان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم